بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين
ناخد جزء عملي لينا كخدام في محبة المخدومين نفتح غلطية ستة الجزء ده جميل وانا بحبه واتمنى ايه نحفظه ضمن المحفوظات على الاقل اول خمس ايات غلطية ستة من واحد غلطية دي فين دي في اسيا الصغرى وغلطية من اول الكنايس اللي دخلها بولس في الخمسينات أثناء رحلاته التبشيرية غلطيا دي منطقة كبيرة يعني مش بلد واحدة غير أفسس مدينة غلطيا تعتبر مقاطعة زي ما يقول لك مقدونيا مثلا فيها فيليبي بس مقدونيا دي منطقة زي ما تقول القاهرة الكبرى يعني غلطيا تعرضت من ضمن المناطق لبدعة التهود يعني ايه جم ناس من بلاد اليهود يقولوا الرسل قالوا لازم تبقوا يهود قبل ما تتعمدوا في ناس كانوا وثنيين وتعمدوا ودخلوا الكنيسة فتشككوا احنا مطلوب نبقى يهود بولس قال لا طبعا مش مطلوب بدل امنتوا وتعمدتوا خلاص الحكاية كانت أزمة فبولس وبرنابا طلعوا للآباء الرسل في أورشليم قعدوا معاهم الرسل قالوا ما قلناش احنا ما قلناش كده احنا فرحانين قوي برجوع الامم وبتوبتهم وما طلبناش حاجة زي كده ومش عايزين نتقل عليهم كفاية عليهم يبعدوا عن الوثنية وعن اللخبطة دي لكن لا عاوزينهم يحفظوا السبت ولا عاوزينهم يخضعوا للناموس ولا كلام زي كده احنا عاوزينهم يعيشوا حياة مقدسة بولس رجع فرحان انطاكيا بس لقى الناس اتلخبطت في غلطها ما كانش طايل يروح غلطيا فبعت رسالة غلطيا إذا هو كتب رسالة غلطيا عشان يعالج آثار بدعة التهود اللي لسه الناس متشككة فقولت لازم أبقى يهودي الأول لازم الختان لازم ناموس فقال لا مش لازم وعشان كده بدأها غلطيا واحد لما قال يا جماعة بولس رسول لا من الناس ولا من إنسان بل بيسوع المسيح عاوز يقول المسيح نفسه هو اللي عملني رسول وهو اللي علمني كده وعشان كده في اول اصحاح قال لهم لو جالكم ملاك من السماء وقال لكم غير اللي انتوا اللي انا قلته يبقى محروم طبعا ده مش كبرياء من بولس ده حرص على حفظ الايمان لان الناس جايه تقول لهم كلام غلط قال لهم لو جه ملاك من السماء وقال لكم غير اللي استلمتوه فليكن اناثمه اناثمه دي يعني محروم وملعون من ربنا كل ده ليه لانه شايف ان الكنيسه هتنحرف او الناس هتتشكك وهتتلخبط وبعد كده ابتدى يحكي لهم ان الخلاص بالمسيح وحده وقال لهم انا قعدت مع الرسل وطلعت لهم وحكينا واتفقنا والدنيا مين الشركه وقالوا لي انت بتعلم صح كل ده ذكروا في غلط وحكى لهم كمان انه في مره بطرس لما كان عنده في زياره في انطاكيا وجامل اليهود زياده بولس وقف له وقال له ما تقعد تاكل معانا زيك زينا انت هتعمل فيها يهودي تاني ولا ايه بطرس ما احنا خلاص بقينا كنيسة واحدة دلوقتي ناكل مع الأمم فيها ايه دلوقتي كأنه عاوز يكسر الحرف بتاع الناموس لأن بطرس كان لسه عنده آثار تهود يعني بالرغم أن بولس كان يهودي متعصب قبل كده ودخل فيهم بقى شديد قوي في غلطية ثلاثة قال لهم أيها الغلطيون الأغبياء انتوا لو رجعتوا تاني للحرف والجسديات والناموس ده انتوا كده بتعطلوا نعمة ربنا ده انتوا كده بتبيعوا المسيح بقى اللي فداكم طب هو المسيح مات بلا سبب بقى لما هتقولوا الخلاص بالسبت والناموس والذبيحة والفرائض وقال لهم انتوا عارفين ابونا ابراهيم اتجوز اتنين واحدة ليها الوعد اللي هي سارة وواحدة جت غلط هي هاجر هاجر دي فترة مؤقتة وانتهت فقال لهم حياتنا الأولى دي زي هاجر لأن هاجر معناها سينا فقال لهم بتفكرنا برحلة سينا احنا يهود كنا بتوع سينا فدي فترة مؤقتة لكن مين اللي هيورث في الآخر لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر ابن الحر يعني ابن سارة فاحنا ولاد العهد الجديد ولاد سار ولاد الحرية ولاد الحرة ما احناش ولاد الحرف بتاع الناموس والختان والكلام ده بعد كده قال لهم بدل دخلتوا في حرية العهد الجديد امسكوا فيها بقى ما يرجعش حد تاني يمشيكوا بقى يقول لك ختان ويقول لك ناموس ويقول لك سبت لا احنا اتحررنا من الكلام ده بقى عاوزين نعيش في حرية بس اوعى الحرية تبقى فرصة للغلط انا بلخص غلطي وصل بقى الغلط يا ست كعادة بولس الرسول بولس حكيم جدا في رسائله من روح القدس يشرح يشرح يشرح وفي آخر جزء من الرسالة يقول تطبيقات يقول سلوكيات ينتهي بالتطبيق بالأكشنز بقى بالعمل وده موضوعنا الأساس المحبة العملية يعني مش عاوزين محبة نظري الكلام ده ممكن يخلي ناس ايه تقول احنا فهمنا بقى الصح يبقى الجماعة اللي ما بيفهموش دول ويبصوا لهم باحتقار ويتعاملوا معاهم بجفاء فمعلمنا بولس خاف ان الناس اللي فهمت صح تقع في نوع من الكبرياء او التعالي وتتعامل بشدة مع الناس اللي متلخبط تفكيرها في ناس متلخبط تفكيرها في ناس مسيحيين بسطة اتلخبطوا لما الجماعة قالوا لهم لازم تبقوا يهود وهياخدوا وقت له لما يتظبطوا تاني فهنا الجزء ده جميل قوي في رعاية صغار النفوس أو ضعاف النفوس أو المبتدئين أو المخدومين أو المجروحين أو المجربين زي ما تقول الجزء ده مهم بيبتدي بإيه أيها الإخوة إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح هنا في على الأقل ثلاث أفعال اصلحوا احملوا تمموا أفعال أمر اصلحوا احملوا تمموا وفي أفعال ضمنيا لما بيقول ناظرا إلى نفسك كأنه بيقول انظر إلى نفسك مش كده معلمنا بولس فعلا من يعني أجمل فلسفة تلاقوها عنده لأن تركيبات الجمل ما فيش كلمة بيقولها بولس مش في مطرح طبعا في الكتاب كله كده بس ادان قوي عند بولس لأن بولس اللغة عنده دسمة جدا ليه قال إن انسبق هي كان ممكن تتقال هقول لكم على اللي أنا بعمله ده برضو تريننج ازاي تعملوا درس كتاب لو انا قلت ايها الاخوة لو لقيت واحد غلطان شوفوا التعبير لو لقيت واحد غلطان صلحوه هو ده مختصر الكلام هنا ما قالش لو لقيت واحد غلطان قال ان انسبق انسان فأخذ في زلة في ثلاث فروق على الأقل بين اللي أنا بقوله واللي قاله بولس أنا بقول لو لقيت واحد غلطان هنشوف نعمل له ايه بولس ما قالهاش كده قال ان انسبق انسان فاخذ في زله مين لقط ها اه انسبق انسبق يعني ايه هو اتزحلق النهارده بكره الدور عليك في كلمه انسبق لوحدها اشاره انك انت كمان عليك الدور فاوعى تعتبره هو غلط لا الغلط ما بيسيبش حد ده هو سبق وغلط يعني ضمنيا حاسب على روحك ضمنيا ايه كمان اخذ ما بيقولش غلط ما بيحملوش حتى الغلط يا عيني اخذ فاهم ازاي كانه عن ضعف غصب عنه اتاخد اتاخد في غلطه اتاخد شوفوا شوفوا الحكمه انا بقول لكم انا قلتها بسذاجه لما واحد يغلط صلحوه لا لا دي سذاجه ان انسبق فاخذ ها فرق ثالث ها زله ما ده ممكن تبقى مصيبة ممكن تبقى جريمة إنما يسميها إيه في زلة ما شوفوا الحكمة يبقى أنت كخادم لما بتلاقي واحد غلطان في ثلاث نقط يجوا في دماغك على طول ده سبق وغلط ربنا يستر عليك اتنين ده أخذ يبقى الشيطان هو اللي شاطر ووقعه لما هو غلبان تلاتة دي زلة مهما كان حجمها شوفوا الحكمة عشان لما يقول لك اصلحه تبقى بتتعامل معاه باحترام واضحة أصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا برضه هديكوا بديل ساذج من بتوعي أقول إيه صلحوه وخلاص ما هي الملخص إيه اصلحوه حاطط برضه ثلاث احتياطات أو ثلاث توصيات في كلمة اصلحوه ها مين خد باله أنهي حتة انتم الروحانيين بس انا عاوز واحده واحده اولا ما تشتغلش مصلح اجتماعي انت مصلح روحي ولو ما كنتش روحاني ما تقربش يبقى هو حط أول تحفظ عاوز تساعد واحد بغلطان الأول خليك شخص روحاني لك عشان تساعده لازم تبقى أنت مليان بالروح اتنين ها بروح الوداع في واحد يجي يصلح واحد يوبخه يهزقه يبهدله عشان يصلحه لا لا ما ينفعش الكلام ده خالص عندنا ما ينفعش الكلام بروح الوداع عاوز تصلح حد خليه نفسك طويل الوداعة دي تقولوا فيها كل اللي ممكن تقولوه تطلع وداع تقول بشاشة ماشي طولة بال ماشي صبر ماشي حب ماشي لطف ماشي شفقة ماشي الكلمة دي بالذات محدش بيعرف يعرفها كلمة الوداعة دي لأن يقولوا كل الفضائل فيها أي فضيلة مسيحية تقدر تحطها تحت كلمة الوداع عشان كده ربنا يسوع قال تعلموا مني لأني وديع يعني أي حاجة بقى الهدوء شغال البشاشة شغال كله حلو فدي كلمة فيها كل حاجة ثلاثة آه ناظرا إلى نفسك شبه سبق يعني وانت بتصلحه عينك على روحك ليه لألا تجرب أنت أيضا لو أنا أصعبها عليكم وأقول لكم هنا تحمل معنيين في النظر إلى نفسك مين لقطهم معنيين ها برافو عليك ناظرا إلى نفسك أولا يعني حاسب تكون أنت هتقع في معنى تاني لا مش إدانة لا برافو عليك ناظرا إلى نفسك فاكرين حكاية اللي بيغرق أولا تحاشى لتكون أنت هتقع زيه أو هتقع بسبب خدمتك ليه خلي بالكم يعني إيه أصل هذه معنيين ناظرا إلى نفسك أنا مثلا بخدم واحد بيزني لو أنا بصيت أخي زي يوصل لكده حاسب حاسب نعمة ربنا تسيبك وتقع في نفس المصيبة إنما في معنى تاني لو أنا بخدم واحد مثلا بيشرب مخدرات وقربت منه زيادة ما أنا يمكن برضو يعني يمكن هو اللي ياخد رجلي فاهمين إزاي يبقى إيه فيها معنى إيه معنى الحرص الشخصي من الخطية كذاتها والحرص من المخدوم الحرص من الخطية كخطية خايف أنا أقع زيه وخايف منه هو لا يجيب رجلي معاه فاهمين الفكره فناظرا إلى نفسك يعني انت عينك على نفس زي ما بقول لكم اللي بينقذ غريق بيطمن انه بيعرف يعوم وبيعرف يعمل كنترول على الغريق لو ما عملش كده ما ينطش ما ينزلش واضحة يبقى في ثلاث حاجات في نظرتك للمخدوم وثلاث احتياطات ليك كخادم وانت باصص على المخدوم ان سبق واخذ وذل فنظرة كلها احترام مهما كان اللي قصادك وانت كخادم روحاني روح الوداعة باصص خايف تتجرب ايا كان معناه نكمل احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح هقول ايه دي ولا ساعده يشيل حمله ايه رأيك في كلمة ساعده يشيل حمله ولا احملوا بعضكم اثقال بعض هات اتفضلي الشركة ها اه يعني هو عممها عاوزة تقولي انه احملوا بعضكم اثقال بعض يعني ايه هنا ضمنيا تحمل معنى مش انت الخادم الوحيد ليه لا لو الحمل تقيل عليك وعليه طب شوف حد تالت يحط كتفه واخدين بالكم فوسعها كان ممكن يقول ايه شيل حمله لا هو وسعها هنا قال احملوا بعضكم اثقال بعض فوسع وسع الفكرة ليه فعلا واحنا بنخدم افرض انا في شاب مش عارف اخدمه لوحدي بقول للخادم الشباب ساعدني فاهمين ازاي ليه بنوزع الشغلانة لان احنا الاتنين يعني يمكن احنا الاتنين مش كفاية نقول لناس تاني تعالوا ساعدونا ايه كمان جميل فيها فكرة بس دي ناموس المسيح انا مستنيها شوية ان ناموس المسيح زي ما المسيح عمل معايا انا هعمل معاه انا المسيح شالني وانا وحش فانا هشيله هو وحش او شال حملي انا هشيل حمله برافو عليك هو دي المحبة العملية بالظبط ما هو ناموس المسيح وفي حاجة اسمها ناموس المسيح هو المسيح له ناموس اهو بدل قال ناموس المسيح يبقى له ناموس المسيح ما هو ناموس المسيح طب احنا ناموس موسى عارفينه ناموس موسى الوصايا العشر وملحقاتها الفرائض بقى والكلام ده لكن ناموس المسيح هو وصايا المسيح وصايا المسيح بتتلخص في كلمة المحبة فلما يقول تمموا ناموس المسيح يقصد الحب بس هنا ما قالهاش حبوه قال احملوا أثقال بعض انت يمكن يبقى عليك الدور في يوم حد يشيل معاك بنكمل بعض احط نفسي مطرحه عشان يحس ان قد ايه تقيل الشيل عليه اشيل نفس صليبه ها كويس هي فكرة الجسد الواحد الثقل هنا يعني افرض واحد ظروفه قاسية انا المفروض اشاركه ظروف مش بس اصلي معاه زي ما بتعملوا في خدمة العشوائيات بتروحوا لهم وبتعيشوا حياتهم او بتشاركوهم همهم انما لو اكتفينا بالصلاة لا انا ما شلتش الحمل فزي ما المسيح شال الثقل اللي عليا شال الخطية شال الجريمة اللي أنا عاملها أنا ينفع أشيل مع أخويا جرايمه بأي درجة فاكرين القصة اللي حكيناها في البستان بتاعت الراهب اللي حب أخوه فاعتبر نفسه مجرم زيه وبقى يعمل مطانيات زيه الآية دي عاوزكم تحفظوها لأنها مهمة جدا لأن ده أهم شعار في المحبة العملية احملوا بعضكم أثقال بعض والأثقال ما ثقل حمله يعني إيه في احمال طبيعيه يعني واحد ماشي شايل كيس 2 3 كيلو ما تروحش تشيله معاه هو صحته كويسه 2 3 لكن واحد شايل 60 كيلو مش قادر يشيلهم تقيل عليه شيل معاه او هات واحد تالت يشيل معاكم فالشيله التقيله التقيله هي اللي محتاجه تمد ايدك لان بعد شويه هيقول كل واحد يحمل حمل نفسه تبان كانها عكساه لا هي مش عكساه يعني ايه ما تدلعش واحد في شيله بسيطه ودي مهمة في خدمتنا اما تلاقي واحد بيتدلع مش عاوز يشتغل مش هو ده اللي تروح تشيل معاه ده بيتدلع ما يشتغل لكن واحد مريض او ارملة غلبانة مش لاقية تاكل لازم تشيل معاها لان ده حمل تقيل مش عارفة تشيله لوحدها واضح الفرق عشان كده ما سماهاش احمال سماها اثقال وقال ده اللي يتمم طب ليه ما قالش وهكذا نفذوا ناموس المسيح قال تمموا ها بصوا اللي هيعمل دي بالذات هيلاقي كل الوصايا متضمنه قول اي وصيه هقول لك تلاقيها جوه ازاي مثلا وصايا الاحتمال ما هو طبعا الحمل تقيل هتحتمل الصبر ما هي لازم فيها صبر عدم الادانه ما هو انت لو ادانه هتقعد تتفرج وتقول ليه عامل في روحه كده دي الادانه انما راح تشيل معاه خلاص ما عادش في ادانه المسكنه بالروح ما انت مش مستكتر تشيل معاه اعتبرت نفسك غلبان زيه رايح تشيل الرحمة طبعا الرحمة انكلودد لأنه دي رحمة انك تشيل مع واحد مش قادر يشيل فهتلاقي كل تعاليم المسيح موجودة في الحتة دي احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا هسأل سؤال تاني ما هي أنواع الأثقال بس في ناس برضو بتربط الأثقال بحاجات محددة مرض مرض تشيله معاه ازاي معلش مرض يتشال ازاي ما هو اللي مريض انا هعمل ايه طيب برافو يعني ممكن اخدمه خدمة عملية انا اللي بجري له في الدواء وبجري له في العلاج وبجري له في الدكاترة و... ولو ليه طلبات في البيت اشيل معاه و... يبقى دي خدمة عملية طب ايه غير المرض ها العجز العجز نفس الكلام ايه كمان برافو الثقة للنفس انا مستني الحتة دي في ناس كتيرة لها عجوزة ولا هي مريضة بس نفسيتها شايلة شيلة زي الجبل ايا كان النوع الضغوط طب يتشال معاه ازاي الشيلة دي مجرد انك ابتديت تسمع له ده لوحده شلت معاه انا قلت لكم مرة ان في امريكا عملوا خدمة غريبة جدا انك تقدم تليفونك تقول مستعد استقبل مكالمة واحد بيشكي ساعة في الاسبوع واحد هيرفع السماعة يقول لك انا فلان اسمعني اسمعني ويقعد يشكي ويعيط وانت تقول له اه ايوه ربنا معاك بس بس كده ساعة بس لو قدرت تتفرج على التلفزيون ده مش يعني المهم انك انت ايه يبقى في حد على الطرف الثاني اكتشفوا ان دي بتنقذ مئات من الانتحار عاوز حد على الطرف الثاني هو عاوز اي حد على الطرف الثاني فاهمين من كتر الوحدة وال وال والضيق مفيش حد بيسمعه شوفوا ازاي ده ثقل تشيله انك انت تتعاطف انك تسمع طبعا السمع مش سلبي قوي كده يعني بيعلموهم يسمعوا ازاي لكن هنا انت بتشيل معاه همه ووحدته لمجرد انك بتسمع له بتدي له وقت مجرد تواجدك جنب هذا الحزين انت شايل معاه شوية طيب هكذا تمموا ناموس المسيح سؤالي في اللي جاي لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه ما علاقة الآية دي بالآيتين اللي فاتوا الآيتين اللي فاتوا راكبين على بعض لما تلاقي واحد اتس- اتزحلق وغلط اسنده وصلحه بروح الوداعة كشخص روحاني وبص على نفسك عشان لما تعمل كده وتشيل همه تشيل معاه تبقى تممت كده كل المطلوب دول آيتين فعلا ماشكين في بعض بعدين فجأة بيقول لك اللي فيكو شايف نفسه انه حاجة وهو مش حاجة يبقى بيغش روحه ايه العلاقة احنا طلعنا من الموضوع ولا لسه ممكن تبقى فكرة لو انت فاكر نفسك قادر تساعد وانت مش قادر تبقى بتضحك على نفسك وهتأذي مش هتفيد دي اضافة لطيفة انك انت ممكن تكون كخادم مؤذي مش مريح لانك شخص غير روحاني او شخص مش وديع او مش باصص على نفسك فحسب تبقى شايف نفسك شوفة وتبقى بتغش روحك ايه كمان قد تكون في علاقة اخرى ها برافو عليك حاسب وانت بتعمل كده وشلت شيلة مع حد انت كمان يتهيأ لك انك بقيت حاجة فاهمين ازاي بتيجي بطريقة عكسية انك لما تعمل عمل يقوم الغلبان ده يقول لك ربنا يخليك ليا ده انت شلت عني ده انت انقذتني ده انت مش عارف ايه يت- تت- تت- تتغش في روحك انت ما عملتش حاجة انت كان كتفك فاضي بس فيعني ما عملتش حاجة زيادة اتفضل مظبوط يعني احد ابعاد الروحانية انك تبقى دايما عارف حجمك انك انت ما انتش حاجة كبيرة قوي عشان تخدم يعني وانت بتخدم فاكر انك انت ما تستاهلش تخدم ما تتغشش في روحك برافو عليك احيانا وانت بتشيل هم او خطية حد تاني تقع تاني في حتة انه انت مخشوش في روحك وفاكر الموضوع بعيد قوي عنك يعني ايه انت الخطايا دي بعيدة قوي عليك انت بتشيل مع الناس اللي, اللي بيعملوا الحاجات دي. لا انت مش بعيد عليك حاسب تغش نفسك ها ايه كمان برافو عليك لو انت فاكر انك قدها ممكن تتهد فيها فحاسب تكون داخل بصدر مفتوح واي مشكله واي مأموريه بتقول انا قادر انا عندي خبره في الخدمه انا شلت كتير قبل كده تغش نفسك تقوم تقع يجي لك انزلاق غضروفي يعني ايه فاهمين ازاي ما في واحد يعتل ويشيل ويتكسر ظهره فحاسب وانت بتخدم ترتقي فوق ما ينبغي فيها اضافه هنا ايوه حلو انك تبقى داخل بقلب عاوز تشيل وعاوز تساعد وباصص على نفسك لحسن تكون مش قدها لكن ما تشيلش حاجه فوق طاقتك ما تغشش نفسك لا في قولة أنا بعيد عن الخطايا دي ولا في قولة أنا هقدر أعمل اللي محدش عارف يعمله لا دي ولا دي وإلا مش هتعرف تكمل خدمتك طيب ولكن ليمتحن كل واحد عمله وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره ايه علاقة دي بالموضوع برضه ولكن ليمتحن كل واحد عمله وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره برافو ده أول معنى صح ممكن لما الخدمة تنجح تبقى أنت بتنسب نجاح الموضوع كله ليك ومش واخد بالك ان في ناس كتيرة شاركت وشالت والموضوع ما كانش هيمشي من غيرهم فامتحن عملك اعرف بالظبط انت عملت ايه لان كل واحد هياخد هيبقى له فخر من جهة نفسه فقط اديكم مثل بسيط مؤتمر زي كده نعمة ربنا فيه مثلا عشرات مشاركين في اعداده لو واحد من الخدام رجع مبسوط وقال المؤتمر نجح بنعمة ربنا لاني انا انا انا بيخم روحه والعشرات اللي تعبوا في الاعداد وفي الحجز وفي الترتيبات وفي الاداريات وفي ال... واخدين بالكم هنا يبقى بيلخبط روحه انت هيبقى لك فخر من جهة نفسك انت الدور بتاعك عملته بأمانة هي دي الحتة اللي هتوقفك قدام ربنا ده احد المعاني يعني. ايه كمان برافو ده معناه برضو اذا نجحت الخدمة حاسب من بريق ومديح ومجد باطل يكون بيخم الفعلا في الحكاية من اولها لاخرها نعمة ربنا اللي خلتك تقدر تساعد برافو عليك انت بتمتحن نفسك على دورك كان ممكن تعمل ايه وما عملتوش عشان تقدر تقف قدام ربنا تبقى عملت اللي عليك يعني ايه في واحد ما يقدرش يفضي كل يوم للخدمة ربنا مش هيطلب منه كل يوم للخدمة بس يقدر يدي ساعتين ربنا هيسألك على الساعتين فامتحن نفسك كنت أمين في الساعتين تقدر تعمل كذا عملته ولا ما عملتوش اللي هتقدر تعمله اسأل نفسك عليه ليمتحن كل واحد عمله ليكون له الفخر من جهة نفسه يعني ايه هقولها بإضافة تاني ما تقعدش تبص حواليك مشكلتنا كخدام ساعات نقع في حاجتين يا كبرياء يا صغر نفس خادم يبص على اخوه يلاقيه ما بيروحش بيته بيخدم طول النهار صبح وليل فيتعقد يقول لك يا عم احنا كده ضعنا هم دول الخدام ده انا بالعافية بنزل ثلاث ساعات وبقطعهم من وقتي وجلدي هروح فين جنب دول لا ما تبصش حواليك مين عارف يمكن انت الثلاث ساعات دول يوزنوا عند ربنا اكتر او الو... او التاني بالعكس يقول لك ده ده قال ايه سارق ثلاث ساعات ده انا بقى ايه قاعد لهم في الكنيسه صبح وليل هتضيع الدنيا كده يا ريتك تروح بيتكم انا اقصد ايه ما تع... هنا تلاحظ انك وانت بتخدم اتعلم لكن اوعى تدخل في حته المقارنه المقارنه مؤذيه فوق وتحت المقارنة غير القدوة أو التلمذة تلمذة شايف خادم روحاني حلو باصص له بإعجاب بتتعلم منه لا دي جميلة أوي إنما تقعد تقارن أنا ولا أخويا أشطر يا هتطلعك كبرياء يا هتنزلك يأس والاتنين مؤذيين جدا فهنا قال لا من جهة غيره بل من جهة نفسه يعني مالكش دعوة بغيرك مالكش دعوة بغيرك لو هتتعلم منه تعلم لكن لو هتقع في دخل في مقارنات ودي مشكلة عند ناس كتير قوي انه يفضل يقارن نفسه باللي حواليه وهو بيخدم انا شلت اكتر ولا هو وساعات تقلب مقارنة عكسية هم سايبين الخدمة كلها على دماغي الله انت مالك بغيرك ما تشيل اللي تقدر تشيله خلاص فهنا ندخل في حتة اشمعنى واشمعنى بقى مش بشكل روحي بشكل وظيفي بقى نظام ايه بيزوحوا على بعض الخدمة طب ده انتوا مش فاهمين حاجة بقى حد هيضيف حاجة تاني في دي ها اه برافو عليك ليمتحن كل واحد عمله فيها فكرة امتحان الغرض هو انت بتشيل ليه رايح تحط كتفك معاه ليه امتحن عملك هو انت امين في المحبة ولا دي تمثيلية هو انت عاوز يقول يتقال عليك انك انت شلت ولا انت فعلا بتحبه فشايل معاه فهنا الامتحان هو فحص ما وراء الأمور فحص الغرض أنت بتخدم حبا في ربنا والناس ولا بتخدم عشان يقولوا فليمتحن كل واحد عم يعني بعد خلي بالك هو بيكلم ناس روحيين أصلحوا أنتم الروحيين الرسائل كلها لناس خدام زيكم ناس ليها في ربنا كتير وبيقول لهم خليكم حنينين على الناس شيلوا مع الناس اسندوا الناس وانتوا بتعملوا كده افتكروا ما حدش يغش روحه يفتكر نفسه حاجة كبيرة ده لولا ربنا ما حدش فينا كان يعمل حاجة الحاجة التانية امتحن عملك يعني قيم خدمتك دايما راجع دورك لانه في الاخر انت مش هتقول احنا اصلنا في ماري مرقص يا رب كنا ماري مرقص ايه ماري مرقص فيها ناس حلوين وفيها ناس تعبانين فمش هتفتخر من جهة غيرك انت في الاخر هتبقى حياتك هي اللي هتتقاس ودورك والمطلوب منك ها برافو ليمتحن فيها كمان حكمة الدراسة تأنى وشوف المدخل ايه وتعمل ايه وما تعملش ايه ها برافو ليمتحن كل واحد عمله برضو فيها لألا تكون انت حمل امتحن عملك لألا تكون انت حمل على الخدمة مش انت اللي شايل الخدمة احيانا كده فخليك ايه برضو راجع لان احيانا يبقى خادم عبء على الخدمة أحيانا بتوصل لكده لأن هو داخلها بشكل غير روحي عاوز يبان وعاوز يفرض رأيه وعاوز يمشي الدنيا على مزاجه متمسك بشخصيته زيادة اتفضل برافو عليك في حتة لا من جهة غيره يعني مالكش دعوة بأخطاء غيرك هو غيرك ممكن يكون بيأثر ما تقسش نفسك بسبب تقصيره قيس نفسك على نفسك كان ممكن تعمل ايه وما عملتوش مظبوط كده ولا لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه هي دي الإضافة هتضيف ايه دي بقى أحيانا كده وأحيانا مش كده يعني إيه مثلا في الغفران لما تكون الحمل خطية دورك إنك توصليه للتوبة يقوم يزيح الخطية على رأس المسيح تقدريش تشيليها أنت لكن لو مرض عمليا أنت هتشيلي معاه لو فقر عمليا هتشيلي معاه لو مشكلة عمليا هتفكري معاه بالمسيح اللي فيكي برضه واخد بالك فما نقدرش نقول ان الخادم موصلاتي بس لا مشارك هيفضل معاه معكوك معاه في الت- في الشيله فتره انما لما بقى الدنيا تهدى خلاص هيبقى شالها على المسيح او عرف يعلمه يشيل ازاي برضه يبقى عمل دوره يجوز مثلا يقول له الشيله دي على فكره لو شلتها بالطريقه دي تبقى اهون كويس يبقى عمل دور ها برافو عليك برضو فيها فكرة ايه كل واحد سيحمل حمل نفسه يعني في الاخر الشخص ده تجاوب مع الشفاء او العلاج هو مسؤول عن نفسه يعني بدل عملت اللي عليك في الاخر انت مش مسؤول عن هلاكه لو هو مش عاوز يمشي صح بس تكون عملت انت اللي عليك فاكرين حسقيال لما ربنا قال له يا حسقيال لو لقيت واحد بيغلط لازم تنذره لو ما انذرتوش وهلك هطلب دمه منك لو انذرته فضل مصر على شره دمه على راسه فاهمين الفكرة فكل واحد يحمل حمل نفسه لأن في بعض الخدام حساسة قوي بزيادة بمبالغة تبقى خدمت سنتين وحاولت وتعبت بأمانة وبعدين يقول لك ما تبوش فتكتئب لا تكتئب ليه كل واحد يحمل حمل نفسه انت عملت اللي عليك وشلت الدور بتاعك ما تحملش نفسك صلي له وخلاص مظبوط نفس الفكرة بتاعت انه احسبها كويس انت قدها ولا مش قدها لحسن يكسر ظهرك انا عشان الوقت خلاص فاضل دقايق هناخد بس الباراجراف اللي بعده كقراية واقول فيها فكرة مهمة دلوقتي احنا حطينا كده مبادئ في الخدمة كتير قوي الخدمة الواحد بيشيل شيلة اخوه بيشيلها مش قاعد يعلم وخلاص وهو ده ناموس المسيح او ناموس المحبة ولو عملت دي يبقى عملت كل الوصايا ضمنيا وانت بتعمل كده ما تبقاش كبير خليك صغير قدام نفسك وخايف على نفسك وبتتعامل بوداعة وبروحانية في نفس الوقت انت عارف انك هتسأل فامتحن اللي بتعمله عملت بأمان عملت اللي عليك أم، وما تغشش روحك ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات لا تضل قال له الله لا يشمخ عليه ساعات يحصل العكس بقى ان اللي بيعلموا في الكنيسة يكونوا غلابة او يكون ظروفهم ضيقة فيحصل ايه انه المتعلم يشمخ او يتعالى على اللي بيعلمه فاهمين ازاي فمعلمنا بولس بعد ما خدم يعني بعد ما نبه الروحيين يخدموا ازاي قال ده مش معناه ان الشخص العادي يستغل الخادم ويدوس عليه هنا المشاركة على فكرة مقصود بيها في التفسير المشاركة المادية اللي هي فكرة الفاعل مستحق أجرته يعني ايه اه يعني مثلا انتوا بتنزلوا في مناطق فقيرة تلاقي الكاهن هو نفسه غلبان وظروفه صعبة جدا وبيعلم شعبه بأمانة طب ما هو ده ما تت... يعني ما ما تبصلوش انت من فوق لتحتك منه غلبان لا ده عمل دوره بأمانة هيسبقنا للسما شاركه كمتعلم في الخير اللي عندك فاهمين ازاي ودي تلاحظوها في البلاد البلاد البسيطة يعملوا كده تلاقي الناس البسيطة عايشة المبدأ ده لوحدها يجيبوا البطة لأبونا مثلا مش عارف حاجات دي ليه لأن عندهم المبدأ ده أبونا بيعلمنا وخايف علينا إحنا كمان نكسر لقمتنا معاه فاهمين المعنى فهنا كان بيصون جو الكنيسة لا الروحاني اللي بيخدم يتعالى ولا اللي هيت يعني اللي هيشارك في الجسديات يتشامخ فقال لهم الله لا يشمخ عليه واضحة دي جت في كورنثوس بطريقة تانية بولس يقول لهم إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم لو حصدنا جسديات فاهمين الفكرة احنا زرعنا لكم روحيات مستكترين اللقمة اللي هناكلها أفعظيم إن حصدنا جسديات فيبقى ايه هنا يشارك الذي يتعلم المعلم في كل الخيرات نوصل للخيرات المادية وبعد كده يكمل يقول ايه فان الذي يزرع الانسان اياه يحصد ايضا لان من يزرع لجسده من الجسد يحصد فسادا من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياه ابديه يعني ايه دي بقى تمشي للكل تمشي على الكل خادم ومخدوم اللي بتشتغل له هتكسب منه تشتغل لجسدك جسدك هيديك شوية تراب في الآخر شغال لروحك روحك هتديك حياة أبدية فلا نفشل في عمل الخير دي بقى كمالة الجزء الأولاني يعني إيه اوعى تقول فشلت طالما عملت خير وتعبت وملكش غرض يبقى مفيش فشل هتقول المخدوم ما حصلوش حاجة فطس تحت الثقل بتاعه برضه انت ما فشلتش انت عملت اللي عليك لا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل يعني إيه يمكن الوقت لسه يمكن ربنا مش هيغيره النهاردة يغيره بعد عشر سنين لسه وقته لسه وقته مش عشان انت زرعت ومطبقلك سنة ما شفتش يبقى فشلت لا ما فشلتش يبقى أنا تشجيع بقى لكل اللي بيتعب وكل اللي بيشتغل إن ما فيش حاجة اسمها فشل في الخدمة ما فيش يوم ضاع عليك في الخدمة ما فيش ساعة راحت عليك في الخدمة ما فيش فشل لكننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل استمر يعني فإذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع يبقى معناها هنا خلاصة الكلام ما تضيعش فرصة لقيت فرصة تسند حد تشيل مع حد خسارة خسارة تضيعها دي حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان إلهنا كل مجد وكرم الأبد